سر على درب المكارم وابق من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم سر على درب المكارم وابق من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة خير خلق الله ترا من لدرب الدين لازم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع النبي عليه الصلاة والسلام في, في يوم من الأيام يسأل الصحابة أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال صلى الله عليه وسلم و بي- بيوضح المفاهيم تغيير مفاهيم الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة تخيل إنسان يأتي في يوم القيامة بأعمال صالحة كان بيصلي في الدنيا وكان بيصوم وكان بيخرج الزكاة الواجبة يأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار يعني تخيل إنسان يأتي في يوم القيامة يأتي وقد سب هذا شتم ده واغتاب ده وضرب ده وظلم ده وأخذ آه، فلوس من واحد آه، ظلم بغير حق فكل واحد من الناس دي يأتي يوم القيامة يطالب الشخص اللي هو شتمه ده يقول له هات إيه هات من الحسنات بتاعتك فيقول له طيب انا مش معايا حسنات يقول له طيب خد من السيئات بتاعتي فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضي ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله حديث ده بصراحة مرعب يعني مرعب من ناحية ايه ان ممكن واحد يبقى ماشي في الدنيا فاكر ان هو ماشي تمام والدنيا تمام وانا بصلي الحمد لله وبصوم وبزكي لكن هو عنده حاجة هي بتستنزف الحسنات بتاعته بتاخد الحسنات بتاعته هي مشكلة من أكبر المشاكل وهي الشتايم السب النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من ده حذرنا إن إحنا لساننا ينطلق في ال- ال- الشتيمة و- واللعن ولما تتأمل في الواقع بتاعنا في واقع الشباب في في في زماننا هتلاقي إن إحنا للأسف آه، بقى موضوع الشتايم ده بقت حاجة عادية يعني ده الطبيعي في ال- في المجالس فإحنا بنهزر بنشتم وانه الفاظ صعبه جدا واحنا بنلعب كوره يعني صعب ان انت تروح تلعب ماتش كوره من غير ما تسمع شتيمه وانت بتتفرج على ماتش كوره حتى انت ما بتعملش حاجه لكن قاعد بتتفرج وقاعد برضه بتشتم اللعيب ده والعب يا كذا العب يا ابن كذا فتلاقي ده على طول حتى في واقع الشباب منتشر لما بيتنرفز ويعني ده هو في الطبيعي هو بيشتم فلما بيتنرفز وبيتعصب وبيتخانق الموضوع بيتطور اكتر وتلاقي انت بتسمع الفاظ غريبه حتى إيه، حتى في واقع البنات ممكن تبقى ماشي في الشارع تعدي من جنب مجموعة بنات فتسمع بنت بتشتم بنت بلفظ ال- الراجل يستحي ان هو يقوله ما ينفعش ان ده يطلع من بنت فضلا عن ان هو يطلع من بنت في الشارع بصوت عالي فاحنا وصلنا لمرحلة ان بقت الشتايم حتى في في ال- في الافلام وفي المسلسلات بقت حتى الحاجات اللي كانت زمان بتيجي ويعمل لك عليها آه، آه، تيت قال يعني احنا ايه ال- ال- ال- الحتة دي مش عايزينكم تسمعوها يعني فبقى دلوقتي عادي بقت في الفاظ بتتقال وتتكرر في الافلام وفي المسلسلات علشان الناس تبقى الموضوع بالنسبه لها عادي يستسيغ الامر ده فتلاقي كل الناس بقت بتشتم كل الناس بقى بالنسبه لها تسمع الشتيمه ده امر عادي لكن المفروض ان الطبيعي المؤمن لما يسمع لفظ فاحش لما يسمع لفظ بذيء المفروض ان هو يحس ان في مشكله يحس ان في حاجه غلط المفروض ان اللفظ ده لما يدخل كده يعدي على ودنك يعمل لك ازمه يعمل لك مشكله لكن احنا للاسف لما بنتعود على ده بتبقى بالنسبه لنا الالفاظ دي عادي ودي مصيبه لان النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ان الموضوع ده مش عادي يعني ال ال الشتايم دي الانسان اللي بيشتم وبيختار الفاظ سيئه جدا تطلع من لسانه اولا بيتفاجأ يوم القيامه زي ما احنا قلنا ان الحسنات بتاعته بتضيع وان اصلا الكلام اللي بيطلع من لسانك ده ممكن يكون سبب اما ان انت تدخل الجنه في اعلى درجات الجنه واما والعياذ بالله ان الشخص اللي بيشتم وبيسب وبيقول ألفاظ سيئة يتفاجأ إن هو يوم القيامة من أهل النار نسأل الله العفو والعافية النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول لمعاذ بعد حديث طويل وبيتكلم على أبواب الخير وبيتكلم عن رأس الأمر وعموده وذروة سنامه الصلاة وقيام الليل والصدقة والجهاد في الآخر النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ رضي الله عنه ألا أخبرك بملاك ذلك كله يعني إزاي أن أنت تملك كل أمور الدين وأن أنت تتحكم في كل شيء فقال بلى يا نبي الله قال كف عليك هذا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا سيدنا معاذ قال يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يعني السؤال أنت مثلا تيجي تتكلم مع حد تقول له يا عم ما تشتمش حرام يقول لي أنا بهزر احنا بنتكلم وعلى فكره صاحبي عادي مش زعلان يعني هو بيشتمني وانا بشتمه واحنا مفيش حد زعلان يعني احنا الاثنين ايه في تراضي بين الطرفين فهو فالنبي عليه الصلاه والسلام سيدنا معاذ بيساله يقول يا يا نبي الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم يعني اللي بيدخل الناس النار أكثر ما يدخل الناس النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفم والفرج هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ال- الكلام البذيء الفاحش اللي بيخرج يعني حصائد الألسنة فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من إن إحنا نكون الشخص ده الشخص اللي بيشتم وبيسب وبيستسهل الموضوع ده وشايف إن هو أمر عادي ولما تتأمل وتعرف إن في كل لفظ بيخرج من الإنسان اللفظ ده بيكتب عند ربنا سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك تخيل إنسان يقف بين يدي الله ويقرأ في في صحيفة الأعمال في اليوم الفلاني شتمت صاحبي قلت له يا كذا ويا ابن كذا وكنت ماشي في الشارع فواحد كسر عليا بالعربية فشتمته كنت بلعب ماتش كورة فضيعت كورة ف... فشتمت كنت بهزر البنت بتهزر مع صاحبتها فشتمتها فيتفاجأ يوم القيامة إن هو بيقرأ الألفاظ دي على ربنا سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قال الله عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا يتفاجأ يوم القيامة كل الألفاظ والشتايم دي في صحيفة الأعمال لو ما كانش تاب منها شهر بركات ونعمة فيه نفحات ورحمة فيه تسمع كل حكمة للجنان به نسائم
أحيانا بنعتقد إن أنت لما لما بتشتم تشتم صاحبك وتهزر معاه إن الموضوع بسيط وإن ده هزار لكن الحقيقة إن ده من أكبر الكبائر عند ربنا سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه إن واحد يشتم أبوه وأمه فقالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه فقال صلى الله عليه وسلم يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه يعني واحد مثلا قاعد مع صاحبه فبيشتمه يقول له إيه يا ابن كذا ولا أبوك كذا ولا أمك كذا يشتمه فالتاني ايه يعني انا امي تشتم وانا هسيبه فيقوم ايه يرد عليه شتيمه حتى لو بالهزار فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ان ده من اكبر الكبائر ان انت لما شتمت صاحبك شتمته بامه ولا شتمته بابيه انت كده كانك شتمت اهلك لان انت جبت الشتيمه لاهلك لما انت شتمته فهو راح رد عليك الشتيمه فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ان ده من اكبر الكبائر يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه ده غير ان احيانا في الفاظ من الفاظ الشتايم بيكون فيها قذف يعني ان هو القذف بمعنى الاتهام بالفاحشه الاتهام بالزنا ان هو يشتمه يقول مثلا يلي مثلا امك كذا لفظ زانيه بمعنى زانيه اللفظ ده من من الكبائر مش من اكبر الكبائر بس ده من السبع الموبقات النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات وقال من, من الكبائر دي من الكبائر المهلكة بعد الشرك بالله وقتل النفس والسحر والتولي يوم الزحف النبي عليه الصلاة والسلام قال منها قال وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات قال الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يجي يوم القيامة اللسان اللي كان بيشتم وبيقذف يبقى مثلا شاب واقف في الجامعة ولا واقف في, في النادي وشايف بنت معدية فيقول لاصحابه فلانة دي كذا ولفظ فيه اتهام بالفاحشة أو البنات تتهم ترمي إنسان بالفاحشة تقول فلان ده كذا ال- ال- الكبيرة دي من أكبر الكبائر عند ربنا سبحانه وتعالى ممكن تضيع حسنات كتير الإنسان بيعملها ده غير إن إن حد الشرع في مسألة القذف بس إن إنسان يقذف إنسان بالفاحشة ربنا سبحانه وتعالى قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون فربنا سبحانه وتعالى قال إن حد ده إن واحد بس يتساهل في إن هو يتهم إنسان بالفاحشة بالزنا من غير ما يكون معاه أربع شهود ده في حد الشرع إن هو يجلد 80 جلدة والشهادة بتاعته لا تقبل وإن هو عند ربنا سبحانه وتعالى من الفاسقين إلا اللي, إلا اللي بيتوب وبيترك ده لله سبحانه وتعالى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر سباب المسلم فسوق يعني خروج عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى ولما يكون لنا قدوة في في في الخلق ده ان احنا نختار احسن كلام نتكلم بيه وان احنا نتخلص من خلق السباب والشتم ان احنا يكون لنا قدوة النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيتكلم بالفحش صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيتكلم بالفحش لم يكن فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا والقدوة الثانية لينا وسيدنا إبراهيم عليه السلام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كان بي بي بيتكلم مع أبيه قال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر إلى آخر الآيات فكان رد أبو إبراهيم شديد عليه قال لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا في الموقف ده اللي هو بيقول بي هطردك من البيت أو الرجم بالشتم والسباب لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا كان سيدنا إبراهيم بيرد بأحسن كلام قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظ إن أنت تتعلم إن أنت يخرج منك أحسن كلام إن أنت تنتقي الألفاظ اللي أنت بتتكلم بيها إن أنت تعرف إن ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه السميع والحفيظ فكل كلمة بتقولها الله سبحانه وتعالى يسمع هذه الكلمة وكل كلمة بتقولها الكلمة دي محفوظة في كتاب تكتب في كتاب فالإنسان يختار الكلمات من الأشياء اللي تعينك إن أنت تتخلص من الصفة دي من من الشتيمة ومن من السباب ومن اللعن إن أنت تفتكر المعنى ده إن أنت تستحي من ربنا سبحانه وتعالى الكلمة اللي أنت بتقولها دي افتكر ان ربنا سبحانه وتعالى سميع افتكر ان انت هتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وان الكلمات دي هتعرض على ربنا سبحانه وتعالى الحاجة التانية ان انت خاف على حسناتك يعني احنا اصلا الاعمال بتاعتنا قليلة والاعمال بتاعتنا ضعيفة وبيدخل فيها من الرياء وبيدخل فيها من العجب ومفسدات الاعمال بتاعتنا كتير على ضعف الاعمال وقلة الخشوع في الصلاة فاصلا اعمالنا قليلة وضعيفة فمش هنيجي نعمل حاجة كمان تضيع الحسنات اللي احنا بنعملها فافتكر ان الشتايم دي بتضيع كل الحسنات اللي انت بتعملها يجي واحد يوم القيامه اللي انت شتمته ياخد من الحسنات بتاعتك ولو انت الحسنات بتاعتك خلصت انت تاخد من السيئات بتاعتك فيه مغفرة وعتق فيه دمعات وصدق فيه للرحمن شوق فاغتنم كل الغنائم
تالت حاجة من الأمور اللي تعينك إن أنت تتخلص من الصفة دي إن أنت تفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى بيبغض الشخص اللي بيشتم ده النبي عليه الصلاة والسلام قال ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن أتقل حاجة تحط في الميزان إن أنت تحسن أخلاقك وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء ما ينفعش إن أنا أسمع الحديث ده وأعرف إن ربنا سبحانه وتعالى بيبغض الشخص اللي بيسب واللي بيشتم وإن أنا أفضل مصر على الذنب ده من الأمور اللي تخليني برضو أتخلص من مسألة ال- ال- السباب والشتم إن أعرف إن الشخص اللي بيشتم ده من أشر الناس منزلة عند الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحش إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحش يعني إن أنت تبقى خايف تتكلم معاه فيشتمك إن أنت تبقى خايف تع- تعمل له أي حاجة فتلاقي على طول ال- اللعن والشتم والسب خارج منه على طول من تركه الناس اتقاء فحشه الحاجة الأخيرة إن إحنا نعرف إن علامة ضعف الإيمان إن ال- إن اللسان ده الإنسان ما يعرفش يتحكم فيه فيشتم ويسب ويغتاب وينطلق فيه الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمها عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء يعني مش من كمال الإيمان إن الإنسان يشتم إن الإنسان يسب ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء وخلينا نسأل نفسنا سؤال إيه الحاجة اللي الإنسان بيستفيدها لما بيشتم يعني أنا هاخد إيه يعني لما أنا هشتم دلوقتي شتمت إنسان سواء بهزر معاه أو بتكلم بجد إيه الحاجة اللي أنا هستفيدها هاخد إيه النصايح اللي إحنا عايزين ننصح بيها نفسنا ونذكر بيها نفسنا أول حاجة إن أنت تدرب نفسك على إن أنت تترك الأمر ده الموضوع مش سهل لو واحد اتعود على الشتيمة فترة طويلة آه، محتاج ان هو يدرب نفسه كل لما تيجي تشتم افتكر المعاني دي وافتكر ان انت تعرف تمسك لسانك الحاجة التانية ان انت صاحب ناس ان انت تستحي ان انت تشتم آه، وانت قاعد معاهم لان كتير من الناس هو بيكون خد خطوات ان هو يبطل شتيمة فلما بيقعد في نفس الصحبة ونفس المجلس هما بيرجعوا يشتموا تاني فاولا هو بيتعود على الشتيمة بيرجع الامر تاني يستسيغه تاني تاني حاجة ان هو بيرجع يشتم بياخد على الموضوع تاني فصاحب ناس انت تتكسف ان انت تشتم قدامهم الامر الثالث افتكر دايما كل كلمه بتقولها ان ربنا سبحانه وتعالى يسمع هذه الكلمه وان الكلمه دي انت هتلاقيها يوم القيامه فاتكلم بكلام تحب ان انت تشوفه قدام ربنا سبحانه وتعالى ولا تستحي ان الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى يطلع عليه او يسمعه جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين سر على درب المكارم وابق من أهل العزائم وانقع عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة خير خلق الله ترا من لدرب الدين لازم